ولابن القيم المفضل باع بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله تركتكم جمعه اسبوعا وقوفا بين يدي الله نرتب ماذا نقول له لو قال لنا عبدي لما عصيتني وقد قال ربي واحق القول قول ربي ولمن خاف مقام ربه جنتان اخوتي هل أعددتم للسؤال جوابا؟ إذا سألك ربك عبدي لم عصيتني؟ لم جعلتني أهون الناظرين إليك؟ ماذا ستقول له؟ بما ستجيبه حين يقول لك عبدي ألم تعلم أني معك عليك رقيب وعليك شهيد لم لم تستح مني حين يقول لك ربك عبدي ألم تعلم أني فوقك قاهر وعليك قادر لم لم تخف مني هتقول له ايه هتقول له ايه هترد ازاي وانت ترى امامك الله وعن يمينك وشمالك ما قدمت وكل شيء يشهد عليك الكل يخذلك حتى جلدك حتى اعضاؤك الكل يتبرا منك ويقول نفسي نفسي بما ستجيب ربك هتقول له ايه يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض اللهم لا تخزنا يوم القيامه نعوذ بك يومها من الخزي والندامه اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب امين اخوتي يقول ربنا جل جلاله لتركبن طبقا عن طبق هذه الاطباق التي يتنقل فيها الناس يوم القيامه يخرج من القبر وهو يحمل ذنوبه على ظهره بين يديه شهيد ومن خلفه سائق ويسير الى الساهره أرض المحشر فإذا بلغها فتحت السماء فكانت أبوابا وتطايرت الصحف فمن آخذ بيمينه ومن آخذ بشماله ومن آخذ بشماله من وراء ظهره اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا واعف عنا حين نعرض عليه واجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق امين تطايرت الصحف واخذ كل انسان كتابه هيا الى الميزان الميزان له كفتان ولسان توزن صحيفة الحسنات وصحيفة السيئات ويوزن الإنسان نفسه وتوزن الأعمال نفسها تأتي لها أجرام ثم من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون وبعد الميزان ينطلق الناس للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه وسبحان الله أنا قلبي معاه العبد المسكين اللي خد كتابه بشماله وراح يوزن لقى صحيفة سيئاته ثقلت وراح يعرض على ربنا ولكن لا يملك الإنسان من أمر نفسه شيئا عشان كده سيدنا عثمان بن عفان كان خايف من الحتة دي بيقول إذا أقمت بين الجنة والنار فليتني أكون ترابا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير إزاي خد كتابه بشماله إز إزاي هذا ال... هذا الإنسان المحطم يروح يوزن أوزن إيه ما هو عرف آخرتها خلاص لا يوزن وعشان كده بنقول إن ال... بنقول أن هذه الأشياء تطاير الصحف والميزان والصراط والعرض كل دي بيكفر بها من سيئاته قول لي يعني ممكن ما يدخلش جهنم في النهاية لا جهنم ده خلاص كده لكن يخفف عنه من عذابها بدل ما يقعد فيها مثلا 43 مليون سنة يقعد له بس 13 كده يعني يخفف عنه بهذه الأهوال التي يراها تعالوا نسير مع هذا المسكين تطايرت الصحف ثم وزن ثم عرض على الله وبعض علمائنا يقول أن هؤلاء الذين يعرضون على الله يخرج أحدهم وليس في وجهه مزعة لحم من الحياء وبعضهم كما ذكر الإمام أحمد والحديث صحيح في مسنده قال التقى مؤمنان على باب الجنة فقير وغني فدخل الفقير وحبس الغني فتأخر ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير وقال أي أخي لقد غبت حتى خفت عليك فقال له والله يا أخي لقد حبست بعدك محبسا فظيعا خر مني فيه عرق لو وردته ألف ناقة آكلة حمض لوردت عنه رواء آه. العرض على الله في ناس من الحياء من الحياء من الحياء لحم وجوههم هيقع في الأرض وفي ناس من العرق هتجري أنهار من الحياء و... والعتاب بين يدي الله عشان كده ابن الجوزي بيقول في صيد الخاطر ولو ان انا مش موافقه على الكلام ده واي طعم للجنه إذا كانت بعد عتاب من الجليل فقال لي يا شيخ السوء كيف عصيتني مرارة العتاب دي حتى لو دخلت الجنة هتبقى مرة قوي عفونا عنك يا شيخ السوء حتى لو عافى هبقى زعلان من نفسي قوي اللهم اعف عنا اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا فإن الرجل قد يعفو عن عبده وهو عنه غير راض اللهم اعف عنا اللهم ارض عنا الشاهد عرض على ربنا وربنا قال له روح وخرج من بين يدي الله ومفكر ان الموضوع انتهى شايف الجنة هناك اهي لكن لقى بينه وبين الجنة أنطرة الجسر الصراط والصراط ده منصوب على شفير جهنم قال ذو الجلال والإكرام سبحانه الملك العلام وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا كان عبد الله بن رواحه يوما ينام وراسه في حجر زوجته فبكى فبكت فقال ما يبكيك قالت رايتك تبكي فهيجتني على البكاء فبكيت لبكائك فما الذي ابكاك قال ذكرت الصراط فبكيت الصراط وقديما قلت ان بعض المتخاصمين يقول لاخيه اخذ حقي منك على الصراط قلت اللي يقول كده يبقى ما يعرفش الصراط قالت عائشه حبيبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة آه حبيبة النبي بتحبه بتحبه وهو بيحبها صلى الله عليه وسلم فقالت له يوم القيامة هتفتكرني هل تذكرون اهليكم يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما عند ثلاث فلا عند تطاير الصحف وعند الميزان وعند الصراط الصراط منصوب على شفير جهنم لو تصورنا ان دي بير جهنم والصراط كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ادق من الشعر واحد من السيف آه الصراط دقيق جدا يعني شعرايه وحاد جدا زي السيف وكأن هنا الموقف وهنا الجنة ودي النار والصراط اللي عايز يوصل للجنة لازم يعدي على الصراط ده آه مشكلة كبيرة يا إخوة إن الصراط ده عليه شوك وكلاليب وحسكة كشوك السعدان الصراط ما هوش بس أدق من الشعر وأحد من السيف ده كمان عليه عارف خطاطيف عارف الخطاف الهلب الخطاف بتاع الجزار اللي بيعلق فيه اللحمة أو الخطاف ده موجود هنا متعلق في الصراط لا وهنا عليه كلاليب وشوك كشوك السعدان شوك معقوف والشوكة عظيمة معقوفة معقوفة يعني ملوية كده شوكة طويلة وملوية في الآخر كده وحسكة حاجات اه، اه، تخربش آه ابن القيم في كتاب الداء والدواء بيقول ايه يقول ان ربنا سبحانه وتعالى نصب لعباده في الدنيا صراطا مستقيما اهدنا الصراط المستقيم وقال سبحانه ان ربي على صراط مستقيم فربنا جل جلاله شريعته صراط مستقيم وأوامره صراط مستقيم وقضاؤه وقدره صراط مستقيم جل جلاله قال وكلما كان سير الإنسان على الصراط المستقيم في الدنيا سويا سريعا كان كذلك في الآخرة ومن كان في الدنيا يقوم ويقعد كان في الآخرة كذلك يبقى ربنا نصب الصراط المستقيم في الدنيا وقال لنا امشوا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به آه يبقى الأوامر والوصية أن تسير على الصراط المستقيم وعلى قدر سيرك على الصراط المستقيم هنا في الدنيا يكون سيرك على الصراط المستقيم هناك في الآخرة سواء بسواء ينصب الصراط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه في الرواية الأخرى أليس عدلا مني أن أولي كل أمة ما كانت تعبد الله جميل هو الجميل سبحانه وتعالى إن الله جميل الله حكم عدل سبحانه وتعالى ربنا العظيم الجليل لا يظلم مثقال ذرة شوف يوم القيامة يقول لكل إنسان انت كنت بتعمل عشان الناس يقولوا قالوا خد حقك من الناس خد حقك من اللي انت كنت بتعبدهم مش انت كنت بتعبد الفلوس خلي الفلوس تنفعك مش انت كنت بتعبد بتعبد المناصب روح ورا المناصب مش انت كنت بتعبد بتعبد الطواغيت روح دور على الطواغيت عشان كده يقول ربنا جلال جل جلاله وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ساعة ما يشوف شركاؤه مثلا كان بيتبع طاغوت معين كان بيتبع حاجة معينة ساعة ما يشوف يا رب هو ده هو ده اللي ضلني شفت ال ال- ال- ال- انا مش عايز اخوض في دي دلوقتي لكن عايز بس اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه يقول كل اللي كان بيعبد حاجه يمشي وراه اللي بيعبدوا الشمس فم- فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الامه وفيها منافقوها الناس اللي بيعبدوا آلهة هيروحوا وتبقى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن الأمة دي أخطر ما فيها منافقوها قال سبحانه هم العدو فاحذرهم هؤلاء المنافقون بيسيبوا اللي يمشي يمشي واللي يروح يروح وهم واقفين مع المؤمنين وفكروا زي ما خدعوا المؤمنين في الدنيا هيقدروا يخدعوهم في الآخرة وفيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا الرواية الثانية جميلة قوي يأتيهم ربهم فيقول لم لم تذهبوا مع الناس فيقولون لقد فارقنا الناس ونحن أحوج شيء إليهم فلم لا نفارقهم اليوم نحن هنا حتى يأتينا ربنا شفت بقى اللي بيمشي مع الناس هيروح مع الناس أما اللي يفارق الناس ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان فدوروا مع القرآن حيث دار خليك في الصح ومالكش دعوه بالناس عليك بطرق بطرق الهدى ولا يوحشنك قله السالكين واياك وطرق الضلال ولا يغرنك كثره الهالكين نعم هكذا فارق المؤمنون الناس في الدنيا والآخرة ولزق المنافقون المنافقون قاعدين فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون يبقى المؤمنين عارفين ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم يضرب الصراط كأن القضية في كأن القضية في يضرب الصراط أدي جهنم وساعة ما يجوا يضرب الص- يوضع الصراط هيوضع مخصوص خصيصا يضرب الصراط بين ظهراني جهنم الصراط ويكون على شفير جهنم سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فيقول فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم يا رب سلم سلم دعاء الأنبياء والرسل سلم يا رب سلم يقول وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم يا رب سلم سلم سلم سلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قالوا يا رسول الله وما الجسر قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يك- يقال لها السعدان يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس في جهنم سلم يا رب سلم انا عايزك تتصور معايا وانت رايح على الصراط وشايف جهنم وشايف الصراط ووقفت على شفير جهنم وقفت على شفير جهنم وقعدت بقى تحط رجلك على الصراط كده تلاقيه بيلسع تحط رجلك على الصراط كده تلاقيه حاد وترجع تاني وتحط رجلك على الصراط تخاف ما هي جهنم تحت الصراط بتغلي تكاد تميز من الغيظ لها زفير ويحط صباع رجله على اول الصراط وطبعا كل واحد شايل على ظهره شايل على ظهره ذنوب خطايا ويحط رجله على الصراط و- وتخيل بقى وانت واقف على الصراط وعمال تقدم رجل وترجع التانية تقدم رجل وترجع وتسحبها تاني ومش قادر تعدي وجنبيك حد عدى الناحية التانية كالبرق كالطرف يعني غمض عينه وفتحها كالطرف والتاني كالبرق والتالت راكب طيارة والرابع عربية على سرعة 500 والخامس وانت واقف بص جنبيك كده جه الواد اللي انت كنت بتستهزئ بيه وراح معدي ايه ده كل الناس سبقتني وانا لسه واقف أدي مر وهو معك سائق وشهيد وانت ما زلت عمال تحط رجلك وترجعها وتبص على الكلاليب بيهيأ لي والله أعلم إن الكلاليب اللي موجودة على شفير جهنم الكلاليب دي كل كلوب والله أعلم الله أعلى وأعلم له اسم على عدد آه على عدد الإيمان على عدد شعب الإيمان فأول كلوب احنا قلنا الكلوب اللي هو ال- ال- الخطاف أول كلوب التوحيد لو الإنسان موحد يعدي منه مش موحد الإنسان يجي معدي الكلوب ده الكلوب ده بيلف كده بيلف كده بيلف كده روح جايبه من بطنه ورميه في جهنم تحت واللي يفوته بقى كلوب التوحيد ده مش هيخرج من جهنم ابدا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من أنصار الكلوب الثاني اللي بعد كلوب التوحيد كلوب الصلاة الصلاة صلى يعدي ما صلاش الكلوب ياخده دب نزله تحت في جهنم صلي ينزل في جهنم ويقال له صل على الكلوب الثاني جره من بطنه عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه فناج مسلم واحد عدى سليم عدى الناحيه الثانيه سليم لم يمس والثاني يعدي بس مقطع وناج مخدوش ومكردس في جهنم الكلوب التاني كلوب الصلاة جه يعدي ما صلاش او صلاته ناقصة مش كاملة يروح الكلوب ده وهو بيلف كده بيلف جايبه من بطنه يدخل الكلوب في كرشه يجيبه الكلوب اللي هو الخطاف زي بتاع الجزار ده يروح جايبه ويروح رميه جوه جهنم ينزل جوه جهنم ملائكة تقول له صلي ازاي اصلي آه. ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون عشان كده بقول اللي ما صلاش في الدنيا هيصلي هتصلي هتصلي ما صليتش في الدنيا هتصلي في جهنم يجعل ظهره طبقا واحدا اصل هنا في الدنيا ما لينت لبني ادم مفاصله الا ليصلي للعبادة يعني ربنا سبحانه وتعالى ق- لين لك مفاصلك عشان تركع عشان تسجد عشان تجلس جلسة التشهد المفاصل دي اتعملت ك- عشان كده فلو الإنسان ما صلاش في الدنيا المفاصل دي تعطل تعطل المفاصل خلصت خلاص طبقا واحدا اسجد ما يقدرش يس- يسجد ازاي مفيش مفاصل حته واحده فينكفئ على وجهه في جهنم ثم تقيمه زبانية جهنم وتحسب له ركعة يقف يصلي ويكفي على وجهه في جهنم ركعة عد يخلص كل اللي عليه وبعدين يطلع يجيب من الاول يعدي كلوب التوحيد ويعدي كلوب الصلاة اللي بعدها كلوب الزكاة زكى عدي ما زكاش الكلوب يجيبه من بطنه قالب في جهنم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أصحاب الآلاف والملايين تضرب صفائح وتحمى في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هتتشوي بفلوسك اللي انت شايلها وحرمت منها أهل الحق أهل الحق فيها من فقراء المسلمين نفسي مرة أتكلم عن الزكاة بجد أن بعض الناس عنده فلوس بس مسكين وغلبان ومش فاهم يجي كل سنة كده في رمضان يروح مدي البواب وس- وال وال وال بتوع ال ال ال الكناسين اللي في الشوارع ومش عارف يروح البلد يصرف له 2000 3 4 5000 جنيه يوزعهم انا كده زكيت عمالي يا عم احسبها يقول لك إيه؟ بالبركه بالبركه دي مش بركه دي بلطجه لا لازم تشوف عندك فلوس كام بالظبط وتشوفي عندك ذهب بكام بالظبط وتشوف ليك عند الناس وبعيد وفوق وتحت وجوه وبره فلوسك قد ايه بالظبط واتنين ونص في المية ربع العشر خمسة وعشرين جنيه على كل ألف جنيه خمسة وعشرين ألف جنيه على كل مليون جنيه طيب ال- النصاب كام؟ اللي مين اللي يطلع زكاة؟ اللي يطلع زكاة اللي عنده في بيته 600 جنيه كل الإخوة والمشايخ والدنيا كلها تزعل من محمد حسين يعقوب ليه يا شيخ ليه يا شيخ مش ده نصاب الشرع حطه نصاب الفضة 600 د- 600 جرام فضه جرام الفضه النهارده بجنيه احسبوها انتوا ب 2 جنيه ب 3 جنيه زي ما يطلع جرام الفضه هو ده النصاب هو في نصاب تاني نصاب الذهب انا هعمل بنصاب الذهب تعمل بنصاب الذهب ليه امال نصاب الفضه ده وضع لمين خلي يعمل بنصاب الذهب اللي عندهم ملايين ونصاب الفضه ده الغلابه اللي زيه زيك الناس الغلابه اللي عنده 600 جنيه و800 جنيه و1000 جنيه وبعدين لما يبقى عندك 600 جنيه هتطلع عليهم 15 جنيه يضروك في ايه 15 جنيه يا مسكين 15 جنيه عامل لي مشكله على 15 جنيه تعالى وانا اسلفك 15 جنيه يا رب ارحمني ويسأل الشيخ ده إيه ده, ده قال النصاب 600 جنيه يا عم انت زعلان ليه مش عايز تطلع انت حر هو انا اللي هحاسبك ده اللي هيحاسبك الملك بس الملك هو اللي وضع نصاب للفضة ونصاب للذهب تفتكر نصاب الفضة ده موضوع في الشرع ليه منصاب الذهب للناس اللي عندها ذهب ونصاب الفضة للناس اللي عندها فضة النهارده ما الناس ما بتتعاملش بالذهب والفضة بيتعاملوا بالفلوس الورقية الفلوس الورقيه دي اللي عنده 500 600 الف جنيه 2000 جنيه 3000 جنيه انا شايلهم عشان اجوز البنت ما يا عم ما تزكي عنهم هيجرى ايه يعني عندك 20000 جنيه في 25 جنيه ب 500 جنيه 500 جنيه يجرحوا ايه ينقصوا ايه يا بخيل يا بخيل على الله 500 جنيه واحد في مرة قال لي 25 ألف جنيه على المليون كتير قلت له 25 ألف كتير والمليون مش كتير مش كتير عندك مليون 25 ألف ينقصوا المليون كام ها يعني لما ناخد من المليون 25 ألف جنيه يفضل له كام يفضل له كام أنا مش عارف يفضل له كام يفضل له شوية أكتر الشاهد اللي مش هيزكي النهارده هيولع فيك في جهنم هيولع فيك في جهنم هيقطعك هيحرقك طلع زكاتك تحديدا احسب عندك ألفين عندك خمسة عندك عشر عندك عشرين عندك تلاتين عندك خمسين جرام ذهب عندك سبعين جرام ذهب عندك تمانين جرام ذهب عندك ألفين جرام ذهب شوفي عندك ذهب قد ايه نصاب الذهب سبعين جرام أكتر من سبعين جرام تطلعي زكاتهم ما معيش بيعي اسوره بيعي كليه بيعيه كله افتدي من عذاب يوم القيامة البسي فالصو بقى أحلى دلوقتي وانت نسوانك عم الشيخ ما عندهمش ذهب عندهم ولا ما عندهمش اللي عنده يزكي واللي ما عندوش متسامح هتعدي هنا اهو وكلم الزكا قاعد اللي زكى هيعدي ما زكاش هينزل في جهنم يعذب بمال بعد كلوم الزكاة عد بقى أركان الإسلام وعد مسائل الشريعة هيعدي عليها واحدة واحدة والله اللي سليم عدى مش سليم هينزل في جهنم يؤدي ما عليه ثم يخرج يعيد من الأول يعيد من الأول ويكمل سئل جابر بن عبد الله عن الورود وإن منكم إلا واردها قال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله أن يؤخذ ثم يطفأ نور المنافقين آه. احنا كنا سيبنا المنافقين وما خدناش بالنا منهم هناك وهم مع المؤمنين ويقسم الله النور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يقسم الله النور فيعطى الناس النور على قدر أعمالهم فمنهم من نوره كالشمس ومنهم من نوره كالقمر ومنهم من نوره كالكوكب الدري في السماء ومنهم من نوره كالجبل ومنهم من نوره على قدر إبهامه يضيء مرة ويطفأ مرة على قدر إبهامه منهم واحد نور يدوبك على قد الإبهام بس وتلاقيه ينور مرة ويطفي مرة على قدر عملك على قد حسناتك هتاخد نور المؤمنين يقولون ايه ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير المؤمنون يعطون النور والمنافقين ماشيين مع المؤمنين في وسط النور ويقولوا بس عشناها في الدنيا أونطة والآخرة كمان هناخدها أونطة يمشوا مع المؤمنين ماشيين مع بعضهم هما الاثنين فريق واحد فجأة كما قال ربنا سبحانه وتعالى فضرب بينهم بسور ماشيين مع بعض حتة واحدة كده فجأة يروح نازل سور من السماء باطنه فيه الرحمة من جوه رحمة وظاهره من قبله العذاب آه. قال سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب أنا أحيانا لما أبقى ماشي في الطريق ولاقي المنافق سابق أزعل أتضايق قول يا رب حكمتك يا رب قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون والله الواحد يقول كده لما يلاقي النفاق هو اللي شغال وهو اللي كسبان وهو اللي ظاهر وهو اللي عالي يا رب فربنا يقول لنا ايه وما كان الله ليطلعكم على الغيب لا ده ربك بيدبر ويمكر جل جلاله بالماكرين ويخيب ظن الكافرين ذلك بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يفصل بين القوم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم احنا مش كنا معاكم آه. حديث ضعيف جدا جدا جدا يأمر الله بأقوام إلى الجنة حتى إذا دنوا منها وشموا ريحها ورأوا قصورها وشموا عبيرها نودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة وندامة لم يرجع الأولون ولا الآخرون بمثلها فيقولون يا رب لولا أدخلتنا النار قبل أن نرى الجنة قال أردت بكم ذلك لأنكم كنتم تتركون للناس ولا تتركون لي وتعملون للناس ولا تعملون لي فاليوم أذيقكم عظيم حرماني وأليم عذابي الحديث الضعيف جدا جدا جدا ده بستدل بيه بس هو مش حديث بقى خلاص بقى ضعيف لكن ازاي يبقى الألم عندما يرى الإنسان ويحرم ما هو لو ما شافش تبقى أهون فكذلك اللي كانوا ماشيين في النور ثم حرموا ضرب بينهم بسور له باب ألم ونكد عشان كده تلاقي الحسرة في ندائهم ألم نكن معكم والمؤمنين فرصة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون فرصة بقى ان اللي استهزأ بيك هنا في الدنيا قال قائل من منهم إني كان لي قرين قال هل أنتم مطلعون فاطلع آه، أحيانا كده هيبقى في من متعة أهل الجنة إن يشوف اللي كان بيعذبه في الدنيا يشوفه هو بيتعذب في النار يشوف لذلك ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى أيوة كنتوا معانا ولكنكم فتنتم أنفسكم احفظ الستة دول واحنا علقنا عليهم قبل كده مش هنعلق تاني لكن شوف الستة دول في فيك ايه منهم ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور الخمسة دول فتنتم أنفسكم الذي يقارب الفتنة وهو يعلم أنه ضعيف فقد فتن نفسه وتربصتم وارتبتم التردد عايزة تلبس النقاب بقالها كام سنة ولسه مترددة عايز يبطل السجاير وعمال يروح ويجي اهو كله على الصراط هيقوم ويقع اللي ماشي النهاردة عدل ماشي في طريق ربنا سريع يوم القيامة كده واللي النهاردة بيقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع على الصراط برضه هيقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع صراط الآخرة زي صراط الله المستقيم في الدنيا تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني آه اللي بيقول يا عم ده ربنا غفور رحيم يا سيدي سيبها على الله دي رحمة ربنا واسعة نقول له إن من قطع اليد في ثلاثة دراهم وجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر لا تأمن أن يعاملك بمثل ذلك يوم القيامة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره المعاملة مثقال ذرة الذرة لن يستوي صاحب المئة حسنة والمئة وواحد ولا صاحب المئة السيئة ومئة وواحد ربنا قال كده أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون هسيبكم الليله دي عشان الشيخ طارق ربنا يهديه خلص لنا الوقت هسيبكم الليله دي وانتوا رجلكم بتلسعكم من الصراط وقاعدين نتصور ونتخيله ونفكر فيه هنعدي ولا هنقع يا ترى هنعدي كالبرق ولا كالطرف ولا هنقوم ونقع للأمر عدة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله